بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
عن ابي موسى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اتختم في الوسطى والتي تليه وقال لي قل اللهم اني اسالك السداد والهدى الحديث فقال وحديث يرويه عاصم بن كليب خليك فوق عاصم بن كليب عن ابي برده حدث به عنه وسياق الدارقطني يا اخوان انتبهوا لسياق الدارقطني عشان تعرف طريقة الكتابة الدارقطني قال حديث يروي عاصم بن كليب عن ابي برد كتب حدث به عنه شعبة الشعبة عن عاصم بن كليب وسفيان الثوري يبقى سفيان متابع لمن؟ تحته وابن ادريس وأبو الأحوص وأبو عوانة وبشر بن المفضل وعلي بن عاصم وقال سفيان استنى استنى لأن الموضوع لسه فيه طيب خلاص أنا وقال سفيان بن عيينة تحتهم سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبي بكر ابن أبي موسى وقال خالد الواسطي ومحمد بن فضيل عن عاصم لا ايوه خلي تحت ابن عيينة على طول خالد الواسطي ومحمد بن فضيل ما عادش تنزل قوي لان معانا كلام كتير محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن ابي عن عاصم بن كليب عن ابي برده عن أبي موسى عن علي وقال الوليد بن أبي ابن أبي محمد لحظة شيخنا الرواية اللي فوق خلص عن علي أيضا الرواية بتاع أبي موسى
آه مالك يا عمر في إيه؟
طيب عن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عاصم عن أبي بردة ابن أبي موسى عن علي لفوق عن, عن علي ليه ليه الشطر ليه الشطر طيب وقال الوليد بن ابي محمد عن عاصم بن قيس أوي طلع طلع
وليد بن أبي بن محمد
عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبيه عن علي طيب ما هو الوليد بن محمد الآن طيب سيبوا برضه سيبوا الوقت لما يبدأ برضه هنشوف وروى نصر بن علي عن شيخ له عبيد الله بن أبي المغيرة عن عاصم بن كليب نصر نصر بن علي عن شيخ له عبيد الله اسمه آه عبيد الله بن أبي المغيرة عن عاصم بن كليب عن أبيه
عن أبيه انا بيت أيوه أبيه فيه.
أبيه
عن أبيه عن علي فوق عند عاصم بن كليب رواه محمد بن جحادة وجابر الجعفي متابعات محمد بن جحافي
خلي برضه فوق فوق فوق وجابر الجعفي طيب نزل لي شعبة يا جدع انت يا جدع انت خلي الاجتهاد نزل شعبة تحت علي علي بن عاصم والثوري كذلك امسحه من فوق جابر الجوف عليه اختلاف فنزل برضه محمد بن جو- جحادة ابن جو- جحادة وجابر الجعفي شوية نزلهم تحت لا محمد بس تحت عندك المساحة ايه؟ عندك عشان تمسح تمسح زي الناس تمسح بقى جبل والقوسين دول اللي انت عاملهم دول والقوس اللي فوق ده أنا ده
لا حط القوس على دي من اول ابن ادريس الى الثوري
كامل القسطنطين كامل من اول ابن القصة ادريس الى الثوري بس اكتب بقى الان جابر الجعفي المتابع لعاصم بن كليب من فوق
فوق هنا ايوه يعني احنا قاعدين نفرغ ده كله عشان تكتب الكلمه بالحجم ده يعني فوق بقول لك مختلف على جابر مختلف على جابر جابر الآن في هذا الوجه متابع وسيكون له وجه آخر يعني جابر سيتكرر معنا مرتين فوق عاصم بن كليب يعني
طيب تمام هنا جابر يا أخي متابع له. تمام خلاص وعليه اختلاف الآن هيكون هنا ليه تلاميذ وسيكون هنا له تلاميذ حتى نرجح عليه تفضل نزلهم شوية دول.
خلاص ما عادش عامل اي حاجه تمام قال وكذلك رواه محمد بن جحاده وجابر الجعفي عن ابي برد واختلف عن جابر فقال ابو حمزه عن ابي برده قال دخلت مع ابي على علي وقال شعبه عن جابر عن ابي برده عن علي أبو حمزة الآن فوق هنا.
تمام.
أبو حمزة عن أبي هريرة يبقى الوقت المخالفة جابر هنا متابع لابي كليب عاصم بن كليب عن ابي برده عن علي شعبة قال ماذا عن جابر عن ابي برده عن علي هنا شعبة هنا في تحت آه.
على الواجد اهو
طيب ماشي ماشي يا اخي على الواجد اهو خلاص ماشي شعبة عن جابر
عن جا- عن جابر ايوه عن جابر ما بقول عن مين طيب وعاصم ما عاصم مش ده الرجال اهو
بس معلش فيها خطأ لخبطه فين لخبطه فيك انت شعبة عن جابر ها ها ها وهنا هؤلاء عن عاصم واضح الآن وقال أبو عوانة عن جابر عن أبي بردة عن أبي عن علي يعتبر ده وجه ثالث انسى يبقى أبو عوانة فوق شعب عن جابر عن أبي بردة عن أبي عن علي لسه معنا وجه آخر في خلاف على شعبة ورواه سيف بن مسكين عن شعبة عن جابر شو عم سيف يوسف أي عن شعبة عن جابر عن عبد الله بن نجي نجبي نجبي عن جابر عن عبد الله بن نجبي عن علي
النون
نجبي مو مو وروى أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة عن مسكين بن بكير عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي بردة عن علي لا خليه تحت بقى هنا شعبة بس مسكين هنا انزل تحت تمام رواه شعبة عن جابر شعبة عن سلمة بن كهيل
عايزين نقول إيه عن جابر شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي بردة عن علي رواه عن شعبة آه، مسكين بن بكير وعنه أحمد بن عبد الله بن ميسرة ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن علي يونس بن أبي إسحاق تحت يونس بن أبي إسحاق خلاص طيب مش مشكلة بس إيه دخل الرواية دي هنا كمان واختلف عن شعبة في إسناد هذا الحديث ورواه أبو خالد الأحمر عن شعبة يونس متابع بسلامة ها أبو خالد الأحمر أبو تحت تحت شعبة هو خالد شعبة تحت يا عمر تحت خالص عشان الوالد معاك دي اسمه أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر عن شعبة تحت مسكين بن بكير عن شعبة عن عاصم عن زر عن علي هو ما قالش عاصم بن كليب منين اللي يجمع عاصم بن كليب؟ شوف فوق كده شعبة روى هنا الرواية عن عاصم ما اعرفش عاصم بن كليب. وتابعه جعفر بن محمد الرصعاني فرواه عن موسى بن داود عن شعبة
اسمه موسى موسى بن داود تمام وعنه جعفر بن محمد فرواه عن موسى بن داود عن شعبة عن عاصم عن خلاص وعن زر عن علي نفس الرواية خلاص طيب اكتب كده بالأحمر على الرجال اللي احنا عاوزينهم اللي احنا محتاجين الرجال عاصم بن كليب
جابر ضعيف مم.
جابر ضعيف بس جابه معروف جابه الجعفي
صدوق ومين لا مين؟
عاصم بن كليب اكتب عاصم بن كليب صدوق طيب سيف بن مسكين ما حكمه؟ يأتي من مقلوبات ضعيف سيف بن مسكين ضعيف أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة يحدث ضعيف برضه أحمد بن عبد الله بن ميسرة ضعيف نصر بن علي ده محل يا اخوان نصر بن علي طيب نصر بن علي شيخه ده لم نقف على ترجمة له محمد بن جحادة ثقة نصر بن علي
طيب أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان
نصر بن علي ثلاثة
موسى له موسى بن داود صدوق لا أوهام
هو كان نصر بن علي فين؟
هم؟ نصر بن علي عن عبد الله عبيد الله بن أبي المغيرة ثلاثة عندك؟ طيب على كل هذا الحديث بارك الله فيكم مختلف فيه كما رأيتم وترون هو حديث نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في الوسطى والتي تليه هذا الحديث اختلف فيه ومداره أولا على وعامة مداره على أبي بردة واضح مداره على أبي بردة واختلف عنه فهناك خلاف على جابر الجعفي وهناك خلاف على عاصم ابن كليب واضح وهناك اختلاف على من هو أدنى من ذلك مثل شعبة فقبل كل شيء نريد أن نرجح سنرجح على شعبة فهنا شعبة يرويه مرة عن سلمة بن كهيل ومرة يرويه عن يونس مع السلامة
ومرة يرويه عن عاصم عن زر ومرة يرويه شعبة عن جابر الجعفي تمام
مرة عن عاصم مرة عن ال... آه.
لا يوجد الأول عن جابر عن أبي بردة وما كملش هنا آه. طيب هذا وجه شعبة عن جابر الجعفي يعني عن أبي بردة عن علي أما هذه الرواية التي فيها سيف بن مسكين عن شعبة عن جابر عن عبد الله بن نجي ففيها سيف بن مسكين واضح هذه رواية منكرة لأنه سمى عبد الله بن نجي لم يذكر أحد أصلا من الرواة يبقى عندنا هذه الرواية منكرة كأنها غير موجودة تمام نخلص من هذه الروايات وأما الرواية التي فيها أحمد بن عبد الله بن ميسرة تعال كده، ما طلعت بس الإيري. أحمد بن عبد الله بن ميسرة عن مسكين بن بكير عن شعبة عن سلم بن قهيل عن أبي بردة فهذه أيضا رواية منكرة لم يقل بهذا الوجه أحد عن شعبة واضح؟ تبدأ العملية تخف ثم الوجه الآخر والذي فيه أبو خالد الأحمر وموسى ابن داود عنه جعفر بن محمد واضح ففيها الرواية هذه عن عاصم عن زر
أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان صدوق يخطئ تمام و صدوق يخطئ وموسى بن داود صدوق له أوهام واضح وقد روى الحديث عن شعبة عن عاصم عن زر واضح وهنا شعبة عن جابر الجعفي صحيح لم يسمي الدار قطني من روى عن شعبة هذا الوجه وعدم تسمية دليل على أنهم أوثق لأن عهد الدار قطني وعادته أن يسمي عن الرواة المختلفين إذا كان فيهم ضعف وهذا موجود فيهم ماذا؟ فيهم ضعف في الرواية اللي معاه مع شيخنا مم؟
هي الرواية اللي عملها- العصر اللي هي شعبة على عصر الكثير تمام تمام مفيش مشكلة مش السيرة الحاجة الآن احنا عندنا شعبة عن عاصم وشعبة عن جابر ولم يسمي لنا أحد من الرواة عنه ولم يسمي هنا كذلك أحد من الرواة عنه واضح؟ ف وهنا أيضا أتى بزر هذه الروايات أيضا هنا غير موجودة هذا الوجوع عن ماذا؟ عن شعبة طيب هذه الوجوه ماذا يقول فيها الدرقطني؟ يعني تمام ورواه سيف بن مسكين اللي هي الروايه دي عن شعبة عن جابر قال ووهم فيه احنا مشينا صواب هذا فعلا ضرب علي الدارقطني ورواه ابو ميسره احمد بن عبد الله ميسره عن مسكين بن وكيل عن شعبة عن ووهم فيه ابو ميسره وانما رواه شعبة عن جابر يبقى الروايه دي كمان هل فيها الدارقطني هذا وين فين؟
وإن قيل أن رواه ضعيف واضح وإنما رواه شعبة عن جابر إذا عندنا رواية شعبة عن جابر الجعفي خلاص ما فيش مشكلة مش هنلتفت لهذه الرواية الآن شعبة رجل مكثر ممكن يروى عن جابر وممكن يروى عن عاصم مش مشكلة لو أورد لنا الدارقطني تلاميذ الآن أو عندك أنت في البحث لو هذه الرواية موجودة عن جابر وهذه الرواية موجودة الآن عن عاصم والتلاميذ فسترجح إن كانت هناك كفة أكثر من كفة ترجح هذه الوجوه متساوون فشعبة مكثر ممكن يروي الحديث على الوجهين إذا الآن صفينا الأوضاع خلاص الرواية الآن شعبة عن جابر إذا نقول أن نحتاج من ترجيح على جابر جابر هنا يروي شعبة عن جابر الجعفي عن أبي بردة عن علي وأبو عوانة يرويه عن جابر الجعفي عن أبي بردة عن أبي عن علي واضح أنا عندنا أبو عوانة الوضاح إمام ثقة وجابر الجعفي أصلا متكلم فيه ضعيف بل يصل إلى الضعف الشديد يعني ضعيف جدا فأنا بين أمرين أن أرجح شعبة على أبي عوانة يعني شعبة أقوى من أبي عوانة ولماذا نوهم أبا عوانة لماذا نوهم أبا عوانة سيقول أبو عوانة يا جماعة انتبهوا ده شيخي ضعيف جدا واضح شيخي ضعيف جدا فلماذا توهموني واضح لا سيما أنه أتى بالسياق المعتاد أبو بردة ابن أبي موسى عن أبي هذا محفوظ الجد فهنا أفضل من توهيم أبي عوانة سنقول اضطرب فيه جبر خلاص طرب فيه جبر ماذا قال الدارقطني قال وقال أبو عوان عن جابر عن أبي بردة عن أبي عن علي ووهم في قول عن أبي وهم من أبا عوان لا الراجح عندي في هذه القضية أن جابر يتحملها أقوى من هذا الكلام أقوى من توهيم من يعني ما هو وهم فعلا في قول عن أبي لكن من الذي وهم أبو عوانة ولا جابر هي الرواية متفقين الآن مع الدارقطني في توهيم هذه الرواية لكن تحميل العهد على من فلولا أن يتحملها جابر تمام لكن نستفيد من ذلك أيضا لأنها مش قضية أن وهم احنا الدارقطني هنستفيد من ذلك أن الدارقطني وهم أيضا أبا عوانة وإن كان شيخه ماذا ضعيفا يتوخى كفائده في بعض الأحيان يجري كذلك الترجيح على الشيخ الضعيف الضعيف تمام ناتي بعد ذلك الآن صفت لنا الأمور الرواية الآن رواية عاصم بن كليب سنأتي للترجيح على عاصم هذه الرواية رواها ابن إدريس وأبو الأحوص وأبو عوانة أيضا تمام يعني أبو عوانة هنا جاء عنه الوجهان لو أن التلميذ ذكر لنا الدار قطني التلاميذ قد تكون هذه الرواية كذلك مرجوحة على من؟ على أبي عوانة ولكون أبي عوانة مذكور هنا وهنا كان يحتاج أن نحن نرجح على أبي عوانة حتى نستخلص وجه من الوجوه طيب إذا هؤلاء جميعا روى عن عاصم عن أبي بردة عن علي وخالفهم ابن عيينة فروى عن عاصم بن كليب عن أبي بكر ابن أبي موسى اللي هو أخو أبي بردة تمام رحمك الله وروى خالد بن الواسطي ومحمد بن فضيل ما حالهم محمد بن فضيل إن كان هو ال- ابن الضايب بن غزوان فهو ثقة شوفوا كده خالد خالد بن عبد الله الواسطي ثقة ثبت تمام طيب وبيروى عن مين؟ عاصم بن كليب نتأكد أن عاصم من شيوخه نعم عاصم بن كليب من شيوخه إذا المقصود خالد الواسطي الذي إيه؟ الذي معنا الآن ثقة ثبت طيب محمد بن فضيل ماشي محمد نعم فين عمرو نعم هو محمد بن فضيل ابن غزوان كما قلت لكنه صدوق عارف ليس بثقة يبقى عندنا خالد الوسطي هنا قلنا ماذا ثقة ثبت وهذا صدوق وابن عيينة ثقة ثبت تمام والوليد بن أبي محمد تمام انظروا أيضا طيب إذا عندنا هذه الوجوه الآن في الخلاف على من؟
العاصم على عاصم عنه وجه
ضعيف عبيد الله ابن أبي المغيرة هذا مجهول فنقول له مش محتاجينك أنت خالص لأنه كمان جاب وجه غريب قال عن عاصم بن كليب عن أبيه واضح هذا وجه منكر خلاص يمشي واضح نخلص من هذه الطرق نستخلص الطرق الضعيفة ننتهي منها وهو الأمر واضح جدا تمام الوليد بن أبي محمد روى عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى يعني إذا هو مضموم لهؤلاء واضح مش محتاجين احنا بقية هذا الطريق لأن الوليد بن محمد متابع لمن؟
ضيق وخلص أيوة
ونفي ابن عيين يبقى الوليد ابن محمد محمد بن فضيل وخالد الوصل عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن ابي موسى أبي موسى وابن عيينة روى عن عاصم بن كليب عن أبي بكر بن موسى هذا الشذوذ هذه رواية شاذة شاذة فيها ابن عيينة تمام شاذة خلف من؟ خلف خالد الواسطي محمد بن فضيل والوليد وهؤلاء جميعا في تسمية شيخ عاصم بأبي بردة نعم
هو سماه أبا بكر خالفهم في تسميتهم بأبي بردة حتى وإن كان هؤلاء جعلوا عن أبي موسى عن علي مش دي قضيتنا الآن لكن الخلاف ما بين ابن عيينة وهؤلاء جميعا في تسمية شيخ عاصم بن كليب هؤلاء وهؤلاء متفقون على أنه ابي برد هو أبو بردة فهنا ابن عيينة خالف عدد كبير من الثقات ماذا قال الدارقطني قال وقال سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبي بكر بن أبي موسى تمام وقال خالد الواسطي ومحمد بن فضيل والوليد تمام عن أبي موسى ووهم في قولهما أبي موسى لأن أبا بردة سمع هذا الحديث من علي وأبو موسى حاضر ذلك بين أبو عوان ذلك في روايته عن عاصم بن كليب يبقى عندنا رواية أيضا عندنا رواية هنا
أبو عوان بين اللي حجوم هي رواية أبي عوانة خلاص أبو عوانة ماذا قال بين حجوم خلاص أبو عوانة روى عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي في حضور أبو في حضور أبي أبي موسى فوقع الوهم هنا لهؤلاء فظنوا أن أبا بردة قد سمع الحديث من أبي موسى أبي موسى غير هذا مش هنرجح ما بين بين هؤلاء وهؤلاء نعم سنحكم في هذه الحالة باضطراب عاصم بن كليب عاصم ليس بذاك الثقة القوي لماذا نخطئ خالد الوسط الثقة الثبت ومحمد بن فضيل الصدوق أو نخطئ هؤلاء الثقات نقول لا يا عاصم أنت اضطربت لروايتك الحديث على عدة أوجه وأنت لا تتحمل ذلك لكن رواية أبي عوانة عندما روى الحديث بالتفصيل فأتى بزيادة وهي أن أبا بردة سمع من علي وبين ما يدل على خطأ هؤلاء في حضرة أبي موسى فإذا دخل الوهم لهؤلاء في إسنادها لأبي موسى من هذا الجانب أي من حضوره ولذلك يوهم كذلك هؤلاء بماذا؟ بالشذوذ ويكون الراجح ما رواه ماذا؟ الجماعة وهو الرواية المحفوظة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي ولذلك قال والصواب عن أبي بردة عن علي وهي هذه الرواية وتبع عاصم بن كليب برواية محمد بن جحادة على هذا الوجه وهو الوجه الصواب يعني احنا قال الدارقطني وكلاهما وهم والصواب عن شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي ما قدمنا ذكره في أول الباب نعم في متابعة محمد بن جحادة يا شيخ هي اللي أخرجت عاصم بن كليب ممتنع بال- باضطراب الحديث لا وتوهيم لا خالد ما الواسطي خرجوش- ما خرجوا لا- لا- لم تخرجوا فقط آه، هي رجحت لكن أصلا كيف متى نحكم بالاضطراب على حديث الراوي إذا كانت الكفة عنه متساوية تلاميذ لم نستطع الترجيح هنا ثقات وهنا ثقات في هذه الحالة كنا سنوهم من نحكم على عاصم بالوهم بالاضطراب نعم.
في الحديث ولكن لما دلت رواية ابن عيين رواية أبي عوانة على وهم دخل في رواية هؤلاء نعم.
إذا استطعنا الترجيح على من؟ على عاصم فكانت هذه الرواية الراجحة ومما يؤدي- يقوي صحة هذا الوجه محمد بن جحادة متابعة محمد بن جمعان
احنا في فيها روايه في الروايه كان قال الدرقوط واختلف عن جابر فقال ابو حمزه عن ابي برده دخلت دخلت مع ابي عن علي وفي روايه ابو ابي حمزه عن جابر عن ابي برده مش مشكلة يا زي رواية ابن عوانة فين آه،